السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي ومرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون أنا مش عايز أقول مع السابقين أنا عايز أقول إن أنتم السابقون إن شاء الله وربنا يجعلنا وإياكم من أهل الهمة العالية إن شاء الله الذين يدركوا جنة الفردوس برحمة الله أولا ثم بأعمالنا إن شاء الله جل وعلا آه كلمنا في المرة اللي فاتت واللي قبلها عن علو همة الشباب وبنقول ان احنا محاصرين من كل مكان هنتكلم عن علو همه الشباب والشيوخ والنساء والصبيه الصغار فربنا يجعلنا واياكم من اهل الهمه العاليه يعني حتى نبعث مع اهل الهمم والقمم يوم القيامه في جنه الفردوس اللهم امين اتكلمنا المره اللي فاتت عن نموذج عالي جدا من نماذج علو همه الشباب وتكلمنا عن اسامه ابن زيد اسامه ابن زيد قلنا طبعا ان زيد بن حارثه اللي هو ابوه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسامه بن زيد كان الحب ابن الحب كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لو تفتكروا كما في الصحيحين لما سرقت المراه المخزوميه المخزوميه وارادوا ان هم يتوسطوا عشان ما يقامش عليها الحد بقطع يدها لان المساله طبعا صعبه جدا امراه شريفه جدا ونسيبه ولكن سرقت فلا بد ان يقطع يدها فالنبي عليه الصلاه والسلام عارفين ان هو من احب الناس الى قلبي اسامه بن زيد قالوا بس المهمه دي ما يقومش بها الا اسامه بن زيد راحوا مكلمين اسامه اسامه راح كلم النبي عليه السلام يعني ان هو يعفو عن هذه المراه وكده فاسامه بن زيد لان هم عارفين ان هو من اعز الناس الى قلب النبي عليه السلام لما دخل كلم النبي عليه السلام النبي غضب قال اتشفع في حد من حدود الله عز وجل يا اسامه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وآله وسلم شاهد في موضوع أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه شوف علو همته وصل لدرجة إيه لم يخطو من سنه إلى التاسعة عشر كان لسه ما يعني يدوب 19 سنة وقاد جيشا جيشا فيه عمالقة الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين أسامة بن زيد 19 سنة يعني النهاردة في سنة كام يا جماعة؟ يعني النهارده نقول مثلا في سنه كام؟ في ثالثه ثانوي او اولى كليه حاجه زي كده يعني. اولى كليه اولى كليه النهارده او ثالثه ثانوي لك ان تتخيل ده ممكن يعني يكون بيفكر فيه يعني كبيره قوي مثلا حته عربيه حلوه ولا ولا موتوسيكل ولا بلاي ستيشن ولا الكلام ده كله، اسامه بن زيد هيقود جيش جيش كامل عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ده أسامة بن زيد ده مثل عظيم جدا جدا لبذل الإنسان لنفسه لخدمة دين الله خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره خد بالك في رواية الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك مين البراء بن مالك؟ اللي هو أخو أنس بن مالك ده لو أقسم على الله لأبره أي نعم وده من ضمن الناس المعدودين على الأصابع اللي احنا عرفناهم اللي هم الواحد منهم لو اقسم على الله لابر خد بالك الفرق بين ان انت تدعو وان انت تقسم على الله فجاء في معركة تستر والحديث رواه الحاكم بسند صحيح استعصت الموقعة على المسلمين عايزين يفتحوا تستر مش عارفين الناس قاعدين في الحصون جوه والدنيا مقفلة مفيش حاجة مش عارفين يعملوا حاجة خالص ايه اللي حصل نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء فذهبوا إلى البراء بن مالك قالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك يعني ألا تقسم على الله فقام البراء وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله أكيد أنت عايز تسأل السؤال اللي أنا في دماغي دلوقتي طب وليه البراء بن مالك طلب إن هو يموت إن هو يستشهد اه خد بالك بقى اصل الصحابه سامحني يعني غيرنا غيرنا في ايه؟ ناس اصحاب قلوب شفافه الموازين عندهم بميزان الذهب مش بالكيلو لا بملي جرام واخد بالك؟ فقلبه شفاف وحساس جدا هو خلاص الناس عرفت ان البراء بن مالك لو اقسم على الله لابر الله قسمه ومش عرفوا بس لا وشافوا كمان وتاكدوا فكده خلاص ذاع صيت البراء بن مالك الناس كلها عرفت فاصبحت المساله بالنسبه له مشكله ان ممكن بقى المساله يدخلها رياء ولا سمعه ولا بتاع لا لا لا لا انا اخرج من الدنيا احسن واجمل خروجا من الدنيا الشهاده لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجه من الحور العين يا بخته ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويلبس ت- ت- تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته ليدخلهم الجنة قال لك بس مفيش أحلى من الموتة دي فتمنى الشهادة وده اللي يوضح لنا يا جماعة موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في فتوحات الشام خالد بن الوليد في عز الفتوحات بتاعة الفرس وخلص الدنيا كلها وخالد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام ليه؟ أصله سيف الله المسلول وسيف الله لا يكسر أبدا فالمهم في عز الفتوحات بتاعة الشام وانت عارف خالد كان ليه مواقف يعني ما تتوصفش خالد بن الوليد يا جماعة يعني انا بس يعني هقول لك بس كم موقف بدون خروج عن الموقف عن قصه اسامه بن زيد وقصه ال- الموقف اللي احنا فيه ده ان سبحان الله خالد بن الوليد يعني هقول لك بس ليه ثلاث اربع مواقف في سرقه مؤته على سبيل المثال احنا قلنا في سرقه مؤته ان كان عدد المسلمين كام 3000 وعدد الكفار كام 200000 سقط زيد بن حارثه في اول الجهاد شاط في رماح القوم الثاني مين جعفر بن ابي طالب مسك الرايه بايديه اليمين اتقطعت خد بالك فراح واخد الرايه بايده الشمال اتقطعت فراح واخدها بعضديه فراحوا قاسمينه نصين يا نهار ابيض فابدله الله بدلا من يديه جناحين في الجنه يطير بهما مع جبريل وميكائيل فين الدليل خد الدليل احاديث بقى سبع احاديث رواها احمد وجود اسنادها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه وحسن اسنادها الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول له مرحبا يا ابن ذي الجناحين ويقول في رواية أخرى إن أباك قد أبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل تخيل جعفر بن أبي طالب حي يرزق ويطير بجناحيه الآن في الجنة شاهد في الموضوع بعد ما قتل آه، آه، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب أخذ الراية عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة أخذ الراية ودخل فقتل فأخذ الراية آه، واحد من الصحابة وثم أعطاها لخالد بن الوليد خالد بن الوليد رجل يعني في مسألة ال- الجهاد والحرب دي رجل يعني عقلية عسكرية من الطراز الأول يعمل إيه؟ حط نفسك مكانه قول لي بالله عليك أنتوا 3000 وخد بالك والاماكن اللي ممكن يجي لك منها المدد والمعونه والاكل والشرب والسلاح بعيده جدا على بعد حوالي 1000 كيلو والتانيين 200000 وال 200000 جنب المصادر العسكريه بتاعتهم مخازن الاكل والذخيره والسلاح وكل ده جنبهم تعمل ايه؟ خالد قعد يفكر فكره ذكيه جدا قال خلاص وجدتها يعمل ايه خالد رضي الله عنه وارضاه قال لك ان الناس اللي بيجاهدوا في الصفوف المقدمه خد بالك يرجعوا ورا يرجعوا ايه ورا واللي على اليمين يخش ناحيه الشمال واللي على الشمال يخش ناحيه اليمين ونبدل الصفوف ونقسم الجيش نصين نص يخش بكره يجاهد والنص التاني يجي من ورا من على بعد كيلو ويعمل غبار ويرفع الاعلام ويصرخ ويقول الله اكبر الله اكبر تكبير مع صراخ مع تعفير تراب فيظن هؤلاء الكفار ان في مدد من الجيش جاي مثلا 200 300 400 الف اعداد رهيبه جدا جايه هتقضي عليهم فلما شاف المنظر ده شوف بقى شوف الذكاء عجيب جدا طبعا الناس عاملين بي اربع ايام عاملين يقابلوا بعض كل يوم بالبلدي كده شبه كده خلاص حفظوا وشوش بعض فجه تاني يوم بتوع الروم داخلين يقاتلوا ويقابلوا المسلمين الله مش ده اللي كان قدامي امبارح ولا ده لا ده ده الموضوع اتغير لان الناس بقت ورا فاهم ازاي؟ وبعدين فجاه سمعوا صراخ الله اكبر الله اكبر واعلام مرفوعه وتراب جاي من بعيد من على بعد كيلو قالوا بس ده في مدد جه كبير جدا للجيش المسلم وهيقضوا علينا اذا كنا احنا 200000 مش قادرين على 3000 امال المئات الالوف اللي جايه دي ايه هنعمل فيها ايه شوف خطه خالد عامله ازاي وفي النهايه عمل ايه خالد قال لهم خشوا عليهم وبعد فتره يسيره كده من القتال ارجعوا وانسحبوا واحده واحده واخد بالك لحد ما هم يحسوا ان احنا بندخلهم مصيده فيرجعوا لهم احنا ماشيين وكان رجوعه كانت نصره انه ينقذ 3000 موحد لان 3000 موحد دول كانوا يقينا كانوا هيموتوا هيتقتلوا كلهم اه هيبقوا شهداء اه بس برضه يعني ما احنا عايزينهم يعيشوا يعني فازاي فالمهم بالفعل الرومان اول ما ابتدوا يخشوا ومعاهم القبائل بقى التانية ابتدوا يخشوا فبداوا لقوا ايه المسلمين بينسحبوا قالوا لا ده هم عايزين يدخلونا في المصيده بتاعه الجيوش اللي جايه ديت لا ارجع ورا فبدا الروم هم اللي ينسحبوا وبدا المسلمين يجروا او يسح- ينسحبوا بهدوء كده لحد ما تركوا الارض جميعا ورجعوا مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره ده موقف من مواقف خالد اذكر لك كم موقف تاني في فتوحات الشام خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الرعب في قلب اي قائد من جيو- من من- من قواد الروم مجرد ما يسمع بس ان خالد بن الوليد جاي ولو من على بعد حتى شهر خد بالك فاول ما يسمع بقدوم خالد يقوم داخل الحصن وهو والجنود وقافلين على نفسهم فجأة دخل بلدة اسمها قنسرين أول ما وصل لبلدة قنسرين القائد دخل جوه وراح قافل الحصون وخلاص أمن نفسه يعني خالد بن الوليد يفكر طب أطلعه إزاي الراجل ده راح بعت له حتة ورقة صغيرة قد كده مكتوب عليها إيه من خالد بن الوليد من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين اما بعد خد بالك بقى من الكلام ال- كلمتين وبس يعني فاهم ازاي من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنسرين اما بعد فاين تذهبون هتروح فين يا جميل فاهم ازاي عايز اقول له كده يعني هتروح فين فوالله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا يعني كده كده مش هتنفذوا يا اما هنطلع لكم السحب يا اما ربنا ينزلكم عليها زي المطر كده نخلص عليكم فالراجل اول ما وصلته الرساله اترعب راح فاتح الحصن ومسلمه لخالد ابن الوليد الحصن اللي بعده دخل خالد بن الوليد فجاله قائد روم فحب ان هو يعني يسخر من خالد بن الوليد فقال له سمعت انه ما جاء بكم الا الجوع والعطش عرفت ان انتوا ناس فقراء جدا وانتوا خارجين بس بتبحثوا عن لقمه عيش فتعالى ونقعد كل واحد منكم 10 دنانير وكسوه وطعام وشراب وبعد السلامه كل ست شهور او كل سنه تعالوا خدوا زيها خالد رضي الله عنه وارضاه حس بان الكلام ده فيه مهانه خالد رجل يعني عنده عزه فراح باصص له كده وقال له لا والله ما اخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء احنا الغذاء بتاعنا اللي بنتغذى بيه هو شرب الدم وقد سمعنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا لنشرب من دمائكم يعني بالبلدي كده قالوا لنا الدم بتاعكم جميل جدا حاجه يعني دايت زي الفل يعني فاهم ازاي فجينا نشرب الدم بتاعكم فاول راجل ما سمع الكلمه ديت راح ايه راح مسلم له الحصن في موقف ثالث وان كنت ما احبش احكيه كتير وان كان هذا الموقف ثبت عند الامام احمد في كتاب الفضائل بسند صحيح لكن ما احبش احكيه كتير ليه لان يعني برضو عشان ممكن بعض الع- العقول اللي واخده المساله بال- بالشكل ال- العقلاني فقط ممكن ما تقبلهاش لكن هي روايه صحيحه ان قائد روم في احدى الحصون برضو لما قابل خالد بن الوليد فقال له سمعت انكم تتوكلون على ربكم قال له نعم قال ان كنت متوكلا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم خد بالك بقى فرق كبير مثلا بين كوبايه برتقال عليها نقطه سم ولا نقطتين وفرق بين كوبايه سم كامل حاجه كده يعني كلها كامل فنظر خالد بن الوليد الى كاس السم وقال اجل فراح واخد الكاس فحب الجنود يمنعوه يا خالد مش معقول هت- هتموت نفسك فقال دعوني ومسك كاس السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة بالله ثم شرب السم يقول الراوي فوالله ما ازداد إلا الصحة والعافية في عز الانتصارات دي كلها نرجع بقى لموضوعنا في عز الانتصارات دي كلها يجي قرار من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من ايه بلغه العصر يعني من ايه من آه، بيسموها وزير الدفاع وزير الدفاع من وزير الدفاع لجند مجند حط نفسك مكانه كده لو انسان ما عندوش ريحه الاخلاص يعني تخيل النهارده لو واحد لواء وجه قرار بان هو ينزل من لواء العقيد ممكن يجي له شلل الاطفال واخد بالك فتخيل بقى ده من وزير دفاع لجندي مجند عسكري ايه اللي حصل من خالد طب لو واحد مكان خالد ايوه طبعا هيقول لك امير المؤمنين بيحقد عليا عشان الانتصارات والفتوحات وبعد كده التاريخ هيتكلم وهيقول خالد عمل وسوى وفتح فبيحقد عليا عشان كده عايز يعزلني خلاص مفيش عزل بقى وانقلاب عسكري مش كان ممكن يعمل كده ابدا قال يرحم الله امير المؤمنين تخيل بيدعي له بالرحمه لانه عارف ان عمر بن الخطاب رجل فاضل رجل قال عنه النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر حديث عند احمد بسند صحيح وقال كما عند احمد ايضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب فتخيل هذا الرجل بهذه الصفات العظيمه ده سيدنا عمر بن الخطاب كما عد ذلك الحافظ ابن حجر في اكثر من 15 موضع بلغت 19 موضع من القران آه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول ابو بكر شيئا ويقول عمر شيئا فينزل القران موافقا لراي عمر بن الخطاب وفي بعض المواقف يتكلم عمر بن الخطاب ويشور على النبي صلى الله عليه وسلم بمشوره في امر معين فينزل الامر موافقا لعمر بن الخطاب حتى هو من ادبه من ادبه مع, مع الله عز وجل كما ثبت ذلك عند مسلم كان يقول وافقت ربي وافقت ربي في ثلاث مواضع ما قالش وافقني ربي شوف الادب حتى في عرض ال- الكلمه فعمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد وعين ابا عبيده بن الجراح يجي بقى سبحان الله عمر بن الخطاب عند موته عايز يزيل اللبس ده لحسن حد يظن يقول لك اه اكيد عزله اكيد مسك عليه خيانه او او اختلاس او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن يشك فيها اي انسان مريض فعمر بن الخطاب وضح المسألة لأنه كان أهم حاجة عندهم يا جماعة العقيدة مسلم من غير عقيدة ما يسواش حاجة فاهم إزاي؟ فقال أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة ولكني عزلت خالدا لأني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد خدت بالك وده اللي حصل مع البراء بن مالك ما هو السؤال اللي احنا بنساله هو ليه طلب الشهاده طب ما كان وجوده كان هينفع المسلمين باذن الله طبعا في اي موقع تستعصى عليهم يا براء يلا اشتغل تقسم على الله يخلص الموضوع كله يا اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين انتصروا فاهم ازاي ودي كلها اسباب لكن البراء خاف على نفسه من الرياء خاف على نفسه ان هو يضيع فتمنى تمنى ان يموت فلا ميت افضل من هو يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراءه الشهاده في سبيلك. سبحان الله آه، مواقف عجيبه جدا جدا لهؤلاء الصحب الكرام وعلو همه لا تخطر على قلب بشر. تعال نشوف مثال تاني من علو الهمه آه، عشان الشباب همتهم تعلى واخواننا واخواتنا وابائنا وامهاتنا آه، همتهم تعلى اكتر واكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل، معاذ ابن جبل. معاذ بن جبل ده كان بس ي- ليه موقف بس صغير والله العظيم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في عشر معشار هذه الكلمه التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد حضرتك وحضرتك نفسكم تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا ولو حتى مره في المنام ولو مره في المنام تخيل بقى ان ان معاذ بن جبل النبي عليه الصلاه والسلام يقول له مش في المنام بقى يقول له في الحقيقه يقول له يا معاذ والله اني لاحبك والله اني لاحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تدفع كام عشان تقابل النبي تدفع كام عشان تشوف عشان تشوف النبي تدفع كام عشان تشوف النبي حتى ولو مرة في المنام صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هقولكم على وصفة لو عملتوها هتشوفوا النبي في المنام هتقول لي معقول أقول لك والله العظيم بتكا هقول لك اه بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان احد ال- مشايخ التابعين تلميذه نفسه يشوف النبي عليه السلام قال له يا شيخ ربنا يبارك فيك نفسي اشوف النبي قال له انا عندي ليك وصفه هايله تعالى لي ليلادي تعشى معايا ونقعد ندردش مع بعض وانا هقول لك على وصفه بفضل الله بعد ما تعملها هتشوف النبي قال له طيب الشيخ كلم مراته قال لها جهزي اكل كده جميل وظبطي الدنيا والاكل اللي بعد ما تخلصيه عايزك تدسيه ملح على قد ما تقدري يعني مثلا لو عامله مثلا صينيه طبيخ مثلا ولا حاجه آه، من تحت كده بقى قلبي الطبيخ كله كده في كميه ملح جه تلميذه دخل على الشيخ السلام عليكم شيخنا عليكم السلام اقعد يا ابني كل قال له طب اتفضل يا شيخنا قال له لا انا لسه واكل يا ابني سبقتك الحمد لله فانت كل التلميذ بيغمس لقى الاكل مليان ملح طبعا شيخه قاعد فهو مكسوف يقول له يا شيخنا يعني الاكل يعني مليان ملح وكده فسكت يعني فقعد ياكل فالشيخ اقسم عليه لازم يخلص الاكل كله طب يا شيخنا انا الحمد لله أنا يعني هي قال له ابدا والله لا تاكله كله فاكل الاكل كله عايز يشرب ميه فبيسال الشيخ آه شيخنا استاذن حضرتك في شويه ميه قال له سبحان الله يا ابني معلش ما عندناش ميه لكن ان شاء الله تبات معايا الليله دي وقبل الفجر كده بساعه ولا ساعه ونص ان شاء الله نجيب ميه عشان نتوضى ونصلي قيام الليل وتشرب ان شاء الله فنام هذا آه، التلميذ من غير ما يشرب وطبعا جوفه مليان ملح نام وشيخه راح مصحيه في التلت الاخير من الليل اول ما راح يصحيه قال له ها ماذا رايت في منامك قال له ماذا رايت رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواجا يسابق بعضها بعضا وامطارا تنزل وينابيع تخرج من الارض كل اللي شافه ايه ميه خد بالك مش شاف حاجه غير الميه خالص فقال اجل صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك للنبي لرايت النبي في المنام خدت بالك من المصفى كل ما تزداد محبتك للنبي كل ما تكون رؤيتك للنبي عليه الصلاه والسلام سهله ميسوره ان شاء الله ولذلك قال انس بن مالك كما صح عنه ذلك انه قال والله ما مرت ليله الا وانا ارى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف آه، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا معاذ والله اني لاحبك اني لاحبك، تخيل لما النبي عليه الصلاه والسلام يقسم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك بيقول له أقسم بالله بيقول له والله والذي نفسي بيدي إني لا أحبك يا الله معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يوضح آه إن كل رجل مناسب لابد أن يوضع في المكان المناسب فكان يقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأع- وأكثرهم حياء عثمان وكذا وكذا وكذا وكان من ضمنها وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل معاذ بن جبل مات عنده كم سنة يا جماعة روايتين رواية بتقول إن هو مات عنده 28 سنة وأقصى ما يمكن في الرواية الثانية إنه مات وعنده 33 سنة 33 سنة وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام أي نعم بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاذ قال معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة رتوة رتوة يعني يعني منزلة يعني منزلة معاذ بن جبل في أعلى منازل العلماء يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل اللي بذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى قيام وعبادة وصيام و و و وقراءة قرآن ويعني سبحان الله وعلم في الدين وتعلم الحلال والحرام حتى أصبح أعلم الأمة بالحلال والحرام هذا الانسان اللي عاش على الهمه العاليه دي كلها وعاش على العباده وعلى الالتزام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبه ومرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى اخر لحظه في حياته معاذ بن جبل عند اول سكرات الموت وهو في السكرات ماذا يقول؟ طبعا شيء طبيعي يكون فرحان جدا بلقاء الله سبحانه وتعالى، الانسان اللي بيعيش على طاعه سعيد جدا نفسه يشوف النتيجه. نفسه يعني يجني الثمرة اللي غرسها في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى فما كان من معاذ إلا أنه عند الموت قال مرحبا بالموت مرحبا ما هو ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقال معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم يا الله يا ترى أنا وإنت وإنت لما جينا سكرات الموت وفي آخر لحظة في حياتنا يا ترى هنقول نفس الكلمة مرحبا بالموت مرحبا ولا هنقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت طب ما تلحق نفسك من دلوقتي لو ما تبتش لحد دلوقتي ما تتوب ايه اللي يمنعك حد حيشك ده يا اخي سبحان الله ده ده ده المولى عز وجل فتح لك كل ابواب الامل قل يا عبادي الذين اسرفوا مش أز مش اذنبوا اسرفوا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما التائب من الذنب كمن لا ذنب له والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم شوف قد ايه آه، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون توب الى الله سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا واياكم مع اهل التوبه ومع اهل الهمه والقمه مع السابقين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون السابقون